بكم في لقائنا اللي بيتجدد بعد توقف كل سنة وانتم طيبين الحلقة الجديدة النهاردة بتحمل عنوان مواقف وأفكار دعوية في الحقيقة احنا يعني عشان ننضم إلى قطار الدعاة ونكسب الملايين والملايين من الحسنات مش محتاجين لمجهود كبير قوي وده الفكر اللي احنا بننادي بيه في تكنولوجيا الدعوة لسنا مروجين للتكنولوجيا بشكل عام احنا بنقول بنربط التكنولوجيا باستخدام الدعوة يعني عايزين يعني نزيد من هذه اللغة العصرية اللي يستفيد بها ديننا ونستفيد بها كلنا وفي نفس الوقت نقضي على الأضرار المميتة والقاتلة للتكنولوجيا ناس كتير بتقول انها ما عندهاش وقت ناس كتير بتقول انها ليست داعية إسلامية بالمعنى المفهوم لأن الدعوة تحتاج إلى الخبرة وإلى أسلوب معين وإلى دراسة معينة لكن إحنا بنبسط كتير في في الدعوة الإسلامية أنت مش محتاج أكتر من إنك تتحلى بالابتسامة وتسمعنا في المواقف والأفكار الدعوية النهاردة أرحبوا مع ضيفي وضيفكم الشيخ هاني سلامة الداعية الإسلامي أهلا بك شيخ هاني أهلا بحضرتك شيخ هاني حلمي آه شيخ هاني عنده تجربه دعويه احنا متعودين طبعا نبتدي معايا الضيف زميلي العزيز دكتور سيد مرعي ان شاء الله هيكون معانا في الجزء الثاني يتواصل معانا في الجزء الثاني من الحلقه آه لكن الشيخ هاني حلمي آه عامل نموذج طيب جدا احنا بنقدمه كدعاء اسلامي الحلقه النهارده كنا بنوعدكم دايما ان كل حلقه يكون معانا نموذج تطبيقي لداعيه عنده افكار او مواقف دعويه عنده موقع جميل جدا www.manhaj.net منهج M A N H A J دوت نت في البدايه عايزين نتكلم على تجربتك الدعويه مع التكنولوجيا وايه رايك في ارتباط التكنولوجيا بالدعوه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا شك أن هناك بعض الأمور المهمة جدا ينبغي أن تكون أسس عند كل مسلم تخص مسألة الدعوة ومن هذا المنطلق يتبين لنا مسألة, مسألة استخدام التكنولوجيا في الدعوة أول شيء أننا كلنا دعاء نعم ديننا هذا أساس فيه ربنا سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فجعل جميع الناس في خسران الجميع إلا من حقق هذه المعادلة الثلاثية أولا آمن فالإيمان يحتاج إلى علم ثانيا عمل الصالحات قام لله سبحانه وتعالى بمقام التعبد ثالثا تواصى بالحق وهذا هو معنى معنى الدعوة إلى الله تعالى ثم في كل ذلك يتواصى بالصبر إذا أول مبدأ ينبغي أن يعلمه جميع المسلمين أننا كلنا دعاء نعم. ثانيا شعار المسلم في كل مكان وجعلني مباركا أينما كنت المسلم ينبغي أن يكون مبارك في كل مكان تحل به البركة النفع شعار المؤمن في كل مكان خير الناس أنفعهم للناس نعم. إذا من هذا المنطلق وبهذه النوايا أنه يحب الخير للناس يدل الناس على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويقول الدل على الخير كفاعله ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها نعم. من هذا المنطلق ينظر المسلم في كل الوسائل المتاحة ويستثمرها لإيصال دعوة الخير طب يعني الآية القرآنية الكريمة بتقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة يبقى ده الأمر ده الأمر هل نقدر نقول أن الدعوة فرض عين على كل مسلم نعم الدعوة فرض عين على كل مسلم فيما يعرف وفي أمور الإسلام المبدئية التي لا تحتاج إلى كثير علم لاحظ العلماء بيقولوا الدعوة على نوعين دعوة بيقولوا عليها دعوة تبليغية نعم. ودعوة تفهيمية أما الدعوة نعم. التبليغية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية نعم. مجرد ان انا اسمع حديث واوصله ده في حد ذاته مقام دعوة يبقى ده ابسط مفهوم للدعوه لان كتير من الناس بيتشاغل وبيقول ده يعني الموضوع معقد جدا لازم احفظ قران ولازم اكون صاحب علم ولازم ولازم ولازم وبي بي- يعني بيصعب يعني- الموضوع على نفسه لا خالص أنا هحكي لك تجربة بما دام إحنا بنتكلم في المواقف الدعوية نعم احد الناس راجل بسيط جدا حاضر في مسجد فاحد الشباب مسك كتاب من كتب اليسيره وبيتكلم في فضائل الاعمال فسمع آه، بيسمع الح- الحديث فلقى بيقول آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الراجل اول مره يسمع الحديث فاول ما سمع الكلام بدا يقول له يا شيخ آه، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال له نعم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان قال آه من اللحظة دي الراجل بقى ده حياته كلها في الحديث ده كل ما ينتقل في مكان يسلم على حد يقول له كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان لدرجة انه وصل بيه الامر انه حصل ليه وعكة صحية معينة فهو في المستشفى فالطبيب جه قرب منه قال له كلمتان خفيفتان لا إله على إلا اللسان الله، لا ثقيلتان في إله إلا الميزان الله. جميل هذا الرجل هذا الرجل اللي حكى قصته هذا الطبيب الطبيب ده وهو شايفه وهو بيعمل الكلام ده التزم انه شايفه وهو مريض الراجل شايل اللواء دعوه عنده ان هو يوصل حديث تعال اقول لك بس.
تعال اقول لك على موقف في منتهى الاهميه حصل النهارده جميل انا في سايبر جنب البيت cafe internet ومتعود ادخل ال- ال- ال- ال- المكان ده على اساس ان انا ما اقفلش على نفسي واقعد في كمبيوتر في البيت كل ما اختلطت بالناس كل ما كان عندي فرصه انك تدعو الى الله سبحانه وتعالى جميل شفت موقف في منتهى الجمال شفت بنتين قاعدين صغيرين آه، بنت عندها طفله حوالي 10 سنين وطفله 12 سنه والاثنين دي بتقول لها تعالى نخش على الموقع ده تعالى نشوف تامر حسني والثانيه بتقول لها تعالى نشوف نور مسلسل نور عملوا ايه وتعالي نشوف فجه طفل الله يبارك له عنده 10 سنين قدهم في السن قال لهم انتوا مسلمين سلام عليكم انتوا مسلمين انا قاعد على كرسي جنبهم وشايف الموقف قالوا له اه احنا مسلمين قال لهم انتوا دافعين هنا فلوس قالوا قالوا له اه احنا دافعين فلوس قال لهم طب الاولى ان انتوا ت- يعني يعني تستثمروا فلوسكم في حاجه نافعه قالوا له ازاي يعني قال لهم يعني تدخلوا على حاجات تخص البنات تدخلوا على حاجات تهم دينكم تدخلوا على مواقع اخباريه يعرفوا اخبار الدنيا لان تامر حسني ونور مش هينفعوكم بحاجه فبلغ آه، الراجل هو بيحاسبه بتاع السايبر بتاع الانترنت مش عايز مش عايز مش عايز يحاسبه عمال يقول له يعني يا ريت كل الناس زيك ما شاء الله فبصراحه موقف طلع من طفل عشان كده بنقول ان الدعوه تبتدي من بيوتنا صحيح.
الدعوه المواقف الدعويه والنبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدى في الدعوه ابتدى باهله صحيح صحيح أ- وانذر عشيرتك الاقربين نعم ربنا في نعم البدايه نعم لما آم، جعل الدعوة آم، وأسس أسس الدعوة جعل في البداية خالص آه، لاحظ الخطاب كده في المدثر يعني أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ بعد خطاب الوحي كانت المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر ورجز فاهجر على طول قوم أنت محتاج تشتغل كلنا دلوقتي لازم نقوم نحمل لواء الدعوة فلا شك ان دي اسس لازم نحطها في الاعتبار جيدا انه يا جماعه احنا قلنا اهو في دعوه سميناها دعوه تبليغيه دي على الكل في دعوه تفهيميه دي بتاعت العلماء كانوا متخصصين اه وهي دي اللي بيختلط على الناس فيها ان هو يقول لا انا لازم ابقى مثلا على قدر معين من العلم علشان ابتدي ادي دروس لا هو مش الفكره ان انت هتدي دروس او ان انت هتبقى على المنبر لا انت ممكن بموقف انت ممكن باسلوب انت ممكن بسلوك انت تغير حياة ممكن بأخلاق، الإنسان.
تغير وهم كما يقولون انه فتحت بلاد لم تصل الى اندونيسيا ولا الى آه، افريقيا جيوش المسلمين وانما فتحت بسماحه آه، اخلاق تجار المسلمين نعم فاذا وهم دول ما كانوش بين وسطهم علماء ولا كان وسطهم كذا لكن بمجرد ان هم احتكوا بيهم دخلوا في الاسلام آه، نتكلم على ارتباط التكنولوجيا بالدعوه طبعا اجل شيء إن بنتكلم عليه دلوقتي ان الانسان المسلم يكون داعيه داعيه لدينه انك تجد- تقدم القدوه والمثل وده فرض عليك فرض عليك ان تكون داعيا في منزلك داعيا لاسرتك داعيا لزملائك في العمل داعيا لاخوانك داعيا لجيرانك لازم تدعوهم وتكون قدوه ليهم لكن ارتباط التكنولوجيا بالدعوه اه يعني احنا النهارده عندنا وسائل كثيره جدا آه، منها آه، يا سواء ريت كان- نتكلم في ظل الموقع الالكتروني الجميل منهج آه.
دوت نت يعني يا ريت يكون من خلال تجربتك الدعويه لا شك النهارده من اليسير جدا ان هو حد يعمل موقع ويصمم موقع والموجود مواقع بالملايين مواقع عربيه كثيره لكن هي الفكره انت هتقدم ايه انت عايز ايه عايز توصل للناس رساله معينه انا عندي هدف دعوي اساسي انه صناعه الشخصيه المسلمه المكتمله شايف انه ان في عيب دائما ب- موجود في وسط محب الدين انا مح- مش عايز اقول متدينين ان احنا كلنا متدينين المفترض يعني نعم.
لكن دايما في خلل معين الخلل ده في ارتباط الجانب العلمي والجانب الايماني ففكرنا في وجود موقع من خلاله نوصل هذه الر- الرسالة انه يبقى فيه آه، اسس ايمانية الشباب بي- بي- من خلالها بيتعرف على مشاكله ويحاول يحلها آه، ومن خلال المنتدى المنتدى الخاص بالموقع يحصل التفاعل وده مهم جدا لان النهارده احنا مش عايزين انه آه، ال- الكلام آه، مناقشة المشاكل تكون آه، بطريقة يعني ك- الداعية ده يبقى في برج عاجي آه، بي- بينظر إلى الأمور وبيقرأها ب- بشكل خاص من غير تفاعل مع الناس ما احنا كنا بنقول دايما في الحلقات اللي فاتت كنا بنقول ان الداعيه هو ليس اهم ولا اعلى من المدعوين هم اهم وهم احسن وهم هدفنا هو ده تمام نعم.
ولذلك هو لازم يبقى قريب منهم نعم.
فكل وسيلة ممكن آه، انها توصلنا لده وطبعا إن آه، الانترنت من الوسائل الفعالة جدا في هذا الامر يعني لك ان تتصور انه مثلا لما الواحد آه، عايز يحضر محاضرة معينة افضل المحاضرات اللي الواحد فعلا قام بالقائها كانت المحاضرات اللي كان فيها تفاعل من كده كنا بنعمل استبيان مثلا دي نعم.
كانت حاجه وسيله من الوسائل المهمه قوي على الموقع ان انا اعمل استبيان آه، كنت عامل سلسله اسمها الشباب الزواج آه، اكلمهم احط لهم افكار واحط اسئله واسمع منهم اسمع منهم مشاكلهم الحيه مشاكل ب- الشاب بتاع النهارده إيه- وايه ايه فكره وايه الم- المشاكل اللي هو عنده ويكلمني وي- ولو في بعض الامور يبعت لي على الايميل علشان اوصل الى فكره آه، من خلال الكلام ده ومن التفاعل ده فعلا الموضوع بقى ليه رد فعل ممتاز جدا وغيرها آه، يبقى كان آه، استخدمنا الموقع في التفاعل مع الناس قراءة أفكارهم ده من جانب آه، في نفس الوقت تهذيب بعض ال- الأفكار اللي ممكن تكون آه، آه، بعض الأفكار اللي ممكن تكون فيها بعض اللبس عند آه، ناس كتير وتصورات معينة آه، الموقع بيقوم ب- بالدور ده أساساً نعم آم، احنا بنستغل الفترات عملنا مجموعه مشاريع وكانت دي من اهم الحاجات اللي اتقام بها الموقع قبل رمضان مثلا عملنا مشروع سميناه 100 يوم الى رمضان ايه كانت فكرته نعم فكرته كانت انه آه، بكتب رساله الرساله دي بيبقى فيها فكره معينه آه، النهارده بقول لهم احنا عايزين نستعد لرمضان آه، السلف كانوا بيقعدوا ست شهور آه، ي- يدعو الله عز وجل ان آه، يبلغهم يجيب رمضان.
رمضان ثم نعم.
ستة اشهر يدعون الله عز وجل ان يتقبل منهم فقلت لهم خلاص احنا مش هنعمل كده احنا هناخد بس فكره فكل يوم كانت بتبقى فيه رساله وهم بيبتدوا يردوا من, ج... من ال- الجميع الاعضاء الموجودين على الموقع يبتدي يتفاعلوا آه بيبقى فيه واجب معين واجب تربوي معين يعني مثلا يا جماعه هنقول إحنا واجب عايزين- دعوي بقى اه واجب دعوي يعني نعم آه، ممكن عايزين يا جماعه نحيي سنه معينه عايزين آه، نشوف احوالنا في كذا عايزين نعمل كذا ومشينا كل يوم رساله كل يوم رساله كل يوم رساله المشروع نجح ب يعني طريقه ما كنتش انا اصلا اتصورها فلما حصل كده عملنا في رمضان جينا في رمضان احنا عملنا مشروع سميناه سفينه رمضان ان احنا كلنا ح- هنبحر في هذه السفينه ونرسو ان شاء الله جميعا آه، في الاحلام والامال اللي كلنا نح- ن- نحب انها تتحقق في رمضان وبالفعل حصل نفس المشروع وتكرر هذا الامر لما لقينا انه الموضوع ليه ثمره جيده اتكررت المساله بعد كده مجموعه مشاريع آه، بتبقى فيها افكار كده الشباب كلها بتتلم على حاجه انا دايما الاحظ انه شبابنا محتاج محتاج من يبصره من يوضح له الطريق وده امر آه، لازم يبقى يعني الداعيه يوليه الاهتمام يبصره بمعنى يكون قدوة ولا يكون أكثر علم ولا يكون أكثر دراية بيه هو كشاب لأن ال- النت بصراحة بحر كبير يعني إن أنا ما كنتش حد محدد إن أنا من وقتي إن أنا أقعد ساعة بس على الإنترنت لا ممكن أقعد بالساعات وما أدراش بنفسي ولا أدرى بالدنيا حواليا دي ترجع لقضية خطيرة جدا هي قضية انت ليك هدف ايه هدفك اللي انت عايش له ودي مسألة من المسائل المهمة جدا احنا عندنا ده انه للأسف احنا كأمة عندنا أمراض شديدة من أخطرها الفوضوية نعم ايه الهدف هو عايش لايه آه، الشباب ربما آه، احلامه بتتحطم على صخرة الواقع فلما بيحتك بالواقع وبيشوف آه، انه اللي كان بيأمل فيه ما بيحق... لا يتحقق امامه للاسف آه، بيبقى محتاج اللي يغرس فيه بعض المعاني اخطرها واهمها بث الامل الرجاء انه عنده حاجه فيقوده وفي نفس الوقت يحتك بيه عن قرب ويحس بيه ويبقى معاه ايده في ايده نعم ده مسألة في غاية الأهمية آه، هنستقبل هذا الاتصال طيب.
التليفوني شيخ حمدي السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ حمدي استاذ سامح يا منور الشاشه الله يخليك الله انت يخليك يا شيخ والدكتور حمدي سيد وضيوفك الاعزاء الله يبارك لك الله يبارك لك البرنامج اللي كنا بنسعد بيه دائما الله آه، يبارك لك.
معاكم والناس كلها بتسعد معاكم ان شاء جزاك الله كل خير يا شيخ حمدي وأنت آه، شيخ صاحب حمدي الأخبار سلامه الجيدة داعيه اسلامي احد والدكتور ائمه طيب.
المسجد الازهر الجامع الازهر اهلا وسهلا و... و... و... وبصراحه انت يعني مفتقدينك يا شيخ حمدي ربنا يكرمك ويبارك فيك انتم منورين الشاشه الله يبارك لك احنا في ضوء اللي اللي بنتكلم النهارده عنوان حلقتنا على المواقف والافكار الدعويه نعم إيه، انت اللي بتروح للناس ولا الناس هي اللي عايزاك بتجيلك يعني انت اللي بتصنع الموقف ولا الموقف بيفرض نفسه والله انا عايز اقول ان صاحب الدعوه بيروح للناس ما يستناش الناس تجيله نعم فهو صاحب الدعوه بيبتكر ويخترع اساليب معينه عشان يوصل للناس طب ما تقول لنا حاجه دايماً.
كده من من اسرار المهنه يا شيخ حمدي
ربنا يكرمك ويبارك فيك يعني الله.
هو الواحد بيستغل ال- المواقف التجمعات كعزاء او كافراح او كحفلات عامه او مشاكل ويبتدي يفتح يطرح الفكره الاسلاميه اللي هو الانسان يعني آه، بيحب ي- ينشرها للناس اللي هي بيها ان يقرب الناس لدين المولى تبارك وتعالى نعم.
هذه الاساليب بقى يعني من الممكن تكون مداخله زي المداخله التليفونيه من الممكن ان هي تكون يعني افكار ثنائي من الممكن تكون يعني آه، طرح فكره من الافكار من الممكن تكون يعني آه، طرح اي موضوع بيخص الناس بالذات في حياتهم ال- طب انت الدنيويه انت بتبقى مخطط يا فضيله الشيخ لده يعني هل بتبقى مخطط ان انا في الموقف الفلاني في صلاه الجمعه بعد صلاه الجمعه هكلم الناس وهقول لهم كذا او انا راجع من ال- رايح بيتي هكلم جاري هقول له كذا ولا الموقف بيفرض نفسه وانت بتتفاعل معاه زي ما هو والله احيانا بتكون في مواقف معده كخطبه الجمعه او التجمعات اللي انت رايح لها واحيانا في موقف بيفرض نفسه بيكون وليد اللحظه وبيكون بتوفيق المولى تبارك وتعالى الانسان بيدخل ل- للناس من مدخل ربنا بيوفقه ليه فبياتي بثمره بفضل الله سبحانه وتعالى فدي يعني خطين يعني مطلوبين من الداعيه بيعد العده للموقف اللي رايحه كاحتفال او كخطبه جمعه او ك آه، درس بيقوله في مسجد آه، من المساجد او في زواج او في آه، عزاء من الممكن فالكلمه بتكون معده مسبقا للموقف اللي انت رايح له. الدعوات او المواقف اللي هي بتبقى يعني آه، وليده اللحظه فدي بتاتي بتوفيق المولى تبارك وتعالى وياما اتت مواقف على الانسان نعم.
يعني داخل مصر وخارج مصر الانسان بيستغلها استغلال بيكون لها يعني ثمره طيبه بفضل الله سبحانه تذكر وتعالى.
تذكر بعض المواقف دي تقولها لنا يا شيخ حمدي احد اهم المواقف انا عارف ان انت كنت في الامارات من فتره قريبه نعم نعم نعم
يعني والله ال- ال- المواقف كتيرة جدا يعني من ضمنها اقدر اقول لك ال- الانسان اللي بيأثر في الاخرين يعني بيبقى ايه بيأثر من خلال الزي اللي بيلبسه بيأثر من خلال ال- ال- ال- الطرح اللي بيطرحه بيأثر من خلال ال- ال- الحوار الفردي بينه وبين الاخرين فاحيانا في حوارات فردية كتير بتأتي بثمرة يعني انت ما كنتش متوقعها ولا منتظرها نعم احيانا بتطرح فكره معينه على واحد من الناس فبتجد صدى لها من اجمل ما يكون الصدى بتجد الانسان ده تحول 180 درجه من الى نعم يعني من ضمن هذه المواقف يعني على ما اذكر ان في آه، واحد كنا بنزوره فبفضل الله سبحانه وتعالى ما كنتش متوقع ان انا هدعوه الى الاسلام فانا بطرح عليه فكره ان كلنا بنؤمن باله واحد وكلنا يعني بنؤمن بالانبياء جميعا فانت مش هيضرك ان انت تؤمن بالاسلام وبرسول الله قال لي والله يعني كلام مقنع جدا هو ما كانش مسلم فاقتنع بالفكره وكانت وليده اللحظه قال طب اعمل ايه عشان اقتنع بالفكره قلت له والله قول لا اله الا محمد رسول الله فقال وراء لا اله الا الله محمد رسول الله بالعربي الانجليزي الله أكبر.
وكان من الجراء يعني انه اسلم ودخل الى دين الله تبارك وتعالى الله اكبر طب شيخ حمدي فدي موقف يعني من المواقف يعني, يعني.
كتير من الناس ب- بتصعب على نفسها مساله الدعوه وبتقول دي م- مشكله بتاعه متخصصين بتاعه دعاه بتاعه مشايخ آه، دي مشكله محتاجه وقت وتفرغ يعني ازاي نبسط الموضوع للناس الافكار الدعويه ان احنا من خلالها نقدر نقول له انت داعيه اسلامي ممكن تكون في وسط بيتك لجيرانك في العمل لزمايلك في النادي مع زملائك في يعني الأما- الافكار الدعويه اللي ممكن نروج لها
والله لما ربنا قال اولئك يعني فبهداه مقتدي على الانبياء لما قال فبهداه مقتدي احنا كلنا مسؤولين عن الدعوه مفيش حاجه اسمها متخصص تخصصيا فعلا في اماكن معينه وفي جامعات وفي ك... لكن كلنا كمسلمين مسؤولين عن الاسلام بسلوكياتنا قبل ما نكون بكلامنا نعم.
يعني انت لو مسلم بتتكلم آه، متخصص او انت يعني مسلم آه، عندك سلوك معين من السلوكيات بتحاول انت تتاثر بيه وتاثر بيه الاخرين كمثلا الصدق الامانه الاخلاق الطيبه المعامله الطيبه مع الاخرين او مع اي انسان مسلم او غير مسلم انت بسلوكك الطيب بتاثر على الاخرين يعني اذكر من السلوكيات السيئه التي اضرت بامراه مسلمه كانت مزوجه لاحد ال- ال- ال- الاخوه المغاربه كنا في الدنمارك كان يعني اسلمت على ايديه وربنا يكرمها وهداها فهو بسلوك غير منضبط هو مش داعيه ولا حاجه كان ياخد منها الفلوس بيقول لها ان انا هوديها لاهلي في المغرب لان محتاجين فهي صدقته بعد فتره جاء جواب من البنك ان رصيد البنك بقى عالي جدا وهو طبعا ما كانش بيشتغل قالت له الفلوس راحت فين فاعترف لها بالحقيقه فما كان من هذا السلوك الا انها اتطلقت منه وقالت له يعني انا يعني لو لم اكن اعرف الاسلام لا لا, لا يعني لا لارتديت عن الاسلام نعم فكان من نعم.
جراء هذا الامر الطلاق والانفصال نعم.
مش لازم يكون اهو بقى دعوه خاصه نعم.
او متخصصين لكن شوف بسلوك واحد عمل ايه كذب أشكرك يا شيخ حمدي على المداخلة الطيبة دي يدعو الى الاسلام نعم نعم أشكرك على المداخلة الطيبة دي يا شيخ ربنا حمدي يكرمك وربنا يوفقكم ان شاء الله وانتم اصحاب افكار جامده جدا الله يبارك لك يا شيخ حمدي ونتمنى انك تكون ضيف معانا ان شاء الله في الحلقات الجايه قبل ما ترجع الامارات. عمر من القاهره السلام عليكم. اخ عمر
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، انا بس كنت شفت الشيخ هاني حلمي على التلفزيون وقلت اسلم عليه اهلا بيك اتفضل يسمعك قد الشيخ هاني اتفضل ازيك يا شيخ هاني اخبارك ايه؟
الله الحمد لله عمر بخير العيش والبيك يا شيخ هاني الله يحفظك اهلا وسهلا اخبارك ايه؟
الحمد لله بخير كله بخير الحمد لله الله يبارك.
آه، انا بس كنت عاوز آه، اسال سؤال بس على ال- هي بو- بره عن بره الموضوع الحلقه شويه بس آه، العمل و- والدعوه في في مجال العمل يعني ازاي واحد يقدر يدعو الناس في عم- مجال عمله وازاي ان العمل نفسه ما ياثرش على دعوه الواحد وامنيات الواحد في في شغله يعني وكده لا في موضوع ده في آه، ما موضوع هو هو سؤالك على فكره في في, في مضمون الحلقه ان شاء الله تسمع الاجابه من الشيخ هاني.
اه ان ماشي شاء الله عليكم السلام ورحمه الله انا قلت بس اسلم على الشيخ بس الله يكرمك جزاك الله خير شكرا شكرا على تواصلك شكرا. آه عايز يدعو في العمل؟ طب ما هي دي المواقف الدعويه.
ما هو تمام ممكن يكون في ليا زميل مدخن زميل بيقول الفاظ مش كويسه زميل ما بيصليش شوف آم، الدعوة لازم يبقى آم، الداعية بيكون عنده شيء من الفطنة والذكاء استغلال المواقف دي احنا دايما نقول ان الدعوة المباشرة عادة لا تأتي بثمارها يعني لما آه، اوجه له خطاب مباشر واحد مدخل قدامي او واحد ما بيصليش او واحد كذا او كذا عندي مخالفة ومش عارف ه- هتعامل معاها ازاي الخطاب المباشر عادة افعل ولا تفعل مباشرة لا يأتي بثمار انما الخطاب غير المباشر هو الافضل الخطاب غير المباشر هو ده استغلال المواقف ان انا انا مثلا انا ممكن اقعد اقص قصه والاول قبل ده تقديم القدوه يا شيخاني ما هو قدامه هو الشخص آه.
ده لو هو طول ما هو لو قدامه آه أخ- هقول لك يعني انا على- مش على هقدر حاجة.
اقول للواحد مدخن يعني مش هقدر انهى واحد مدخن عن التدخين وانا بدخن تمام يعني مش هكون انا اب وبشرب قدام ولادي وولادي ما يشربوش هو قدامه انه لا شك ان الانسان آه، لما بيشوف قدامه واحد آه، مستقيم الحال آه، صفاته طيبه اخلاقه حسنه المعاني دي كلها بتجذب انتباه اي حد فكون هو مجرد استقامته فقط ان هو ساعه الصلاه بينزل يصلي ان هو ساعه آه، ال- العمل مجتهد جدا في عمله انه دايما تقاريره ممتازه دايما اعماله آه، يشاد بيها الكلام ده كله بيتحط في الاعتبار انا اتذكر موقف حصل لي انا في ال- في حياتي إن كان آه، في في بدايه كنت لسه في ال- في ابتداء في الاعداديه فالحمد لله كنت آه، آه، يعني طلعت الاول على مستوى المنطقه عندنا و- ونشرت ال- بتاع في الجرايد والحاجه النسيئه يعني. والله في ناس اباء كانوا يوقفوني في الطريق ويقول لي خد آه، ابني معاك للمسجد هو مجرد انه شاف تجربه طيب.
طيب. نجاح عشان الراجل ده من الكويت معذره طيب.
يا شيخ اخ عباس السلام عليكم اخ عباس السلام عليكم يعطيكم العافيه اخوي يعطيك العافيه يا استاذ الله عباس يعافيك اهلا اذا بيك تكرمت اللي يحب الله عز وجل صلى على محمد وعلى ال محمد عليك اللهم صل رحم وسلم.
الله والديك والدي ضيفك الكريم الله يحفظك والمستمعين جميعا اخوي الله انا يبارك سؤالي على الداعيه اذا تكرمت انه اتفضل.
يكون له مثلا شو اسمه آه قبل كل شيء لا- لا- ليس لي معي ان ترحم على امواته و- واحيانا اذا تكرمتوا آه، مثلا آه، على الداعي يا اخوي اذا تكرمت انه لازم يكون شنو؟ يكون دارس الانجيل والتوراه والقران اذا نعم.
ما يكون دارس هذول ما عنده خلفيه في التوراه والانجيل والقران ما يكون داعيه لانه يكون ناقص شوي يعني ما يقدر يرد على بعض الاسئله يعني انت بتقول ان لازم يكون دارس يا اخ عباس ولا مش لازم يكون دارس يعني إن على الدا- لا يكون لازم يكون دارس نعم عليه نعم يجب عليه انه يكون دارس يعني مثلا انا اكون ماخذ شهاده الدكتوراه لما اكون انا ماخذ شهاده الدكتوراه وما أدري- ما- مو دارس ال- شو اسمه الانجيل والتوراه والقران ولا ادري عن الانجيل والتوراه فشلون أكو- اخذ شهاده الدكتوراه فالدكتور شهاده الدكتوراه من وين اقدر اجيبها؟
نعم شلون افهم ب- مثلا البقيه اذا تكون فقرة الإيمان.
معلوماتي اه ناقصه اه
على الداعي انه يكون محايد وعادل ومنصف نعم على اساس ان شاء الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الساكت عن الحق شيطان الاخرج نعم وصل سؤالك يا اخ عباس عندك سؤال تاني يكون مثل اخوي في- من هذه الصفات نعم واللي حب الله عز وجل صلى على محمد وال محمد فما راي الشيخ في هذا الموضوع؟
نعم ان شاء الله اشكرك اشكرك على المداخله الطيبه اخي محمد من مصر السلام عليكم اخي محمد ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ازيك يا شيخ آه، دكتور سامح اهلا بيك آه، انا حضرتك محمد سامي محمد
سامي محمد سامي اهلا اهلا اهلا أهلا.
على فكره احد الحاجات اللي احنا بنروج لها آه، هو كان عامل موقع ودخل الموقع بتاعك اسمه ايه يا دكتور محمد آه، two جنة ان شاء الله two جنة dot com two جنه آه، قول لي ال spelling بتاعه كده آه، حرف الاثنين اتنين الرقم اتنين
G A G A N A N A dot com dot com two جنة dot dot com تجربة دعوية آه، بيقدمها طالب في كلية الطب في سنة تانية يا دكتور محمد مش كده؟
ان شاء الله بالتوفيق إن شاء الله آه، هو عايز ناس تبتدي تت- تتعاون معاه بما إنك برضو صاحب تجربة شيخاني آه، فإزاي نبتدي نقوم آه، يعني نقدم آه، الدعم لبعضنا كمواقع إلكترونية الناس عايزة تطلع بموقع إلكتروني بس يبقى مليان مش فاضي لأنه بيمثل حاجة جليلة وحاجة عظيمة هو وهي دين ممكن الإسلام آه، يعني عشان يبقى آه، نسمع سؤاله الأول بعد إذنك م- محمد خ- خلاص خلص أوكي هو آه، ممكن ي- ي- يعني عشان يبقى الكلام آه، واقعي وعملي ممكن يبعت لي على الايميل ان شاء الله واحنا نقول له ال- التقدمه آه، الخدمه اللي ممكن نقدمها له ان شاء الله
طيب آه، تمام آه، دكتور محمد أنت أكيد سمعت آه، الموقع اسمه www.manhag.com m a n h a g .net تمام منهج دوت نت صح؟
تمام فممكن تتصل بال- بالشيخ هاني حلمي و- ودي تجربة رائدة والموقع شغال عايزين نبتدي يعني في عو- إسماعيل من مصر ماشي السلام عليكم السلام ورحمة الله يا فندم أخ إسماعيل أهلا بيك أهلا بيك يا فندم أه، حضرتك آه، أنا متابع الحلقة عن التكنولوجيا الدعوية الحقيقة إن الأمة كلها محتاجة دعوة الآن نعم محتاجة دعوة في أخلاقها في, في, في تربيتها نعم إحنا عندنا أولاد أنا مش بقول حتى للكبار إن هم يعني يحاولوا إن هم حتى أولادهم بدل هو مثلا كان على سلوك مش تمام يحاول إن هو يخلي أولاده على سلوك تمام عندك كام سنة يا أستاذ إسماعيل؟
آه عندي 30 إن شاء الله عندك أولاد؟
عندي ثلاث أولاد بتدعوهم إزاي؟
نعم بتدعوهم إزاي للدين الإسلامي؟ بت... يعني تعلمهم الصلاة بتاخدهم صلاة آه، الجمعة معاك آه, اه طبعا نعم.
باخدهم معايا انا عندي ال ال اكبر واحد فيهم آه ست سنوات نعم والصغير اسلام آه، اللي هو احمد اسلام بس... بسم الله ما شاء آه الله اصغر منه آه، عنده ثلاث سنين ونص وعبد ربنا يبارك الرحمن لك الصغير فيهم خالد.
ربنا يبارك لك انا فيهم عندي احمد بيدخل الحمام عارف بيقول ايه نعم لما بيقعد ياكل عارف بيقول ايه هي دي السلوكيات الإسلامية هي دي الدعوة هي هو ده التبليغ انك تنقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ال- ال- الحاجات اللي احنا بنعملها لان ال- المسلم مش هو آه، حفظ وبس مش هو أدلة نقلية وحاجات آه، يعني زي ما بيقولوا ان ال- ال- العلماء او وبعدين عايز الفلاسفة أقول لحضرتك نقل حاجة من كمان.
ميت إلى ميت لكن هي علوم تطبيقية يعني حاجات بنطبقها في حياتنا اتفضل اتفضل يا استاذ اسماعيل اسمعك حضرتك آه أنا- انا عندي و- زوجتي نعم بفضل الله يعني بتقوم الليل اتفضل فانا ساعات بقوم بالليل آه، آه، آه، الاقي اولادي بيصلوا معاها بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين انا ربنا يعني رزقني بذريه صالحه لكن مش ده اللي يعنيني دلوقتي انا يعنيني دلوقتي ان انا بشوف مظاهر سيئه جدا بين المسلمين وبعض وده ده, ده احنا احنا اولى ان احنا نكون اخلاقنا عاليه احنا نعم.
اولى بالاخلاق العاليه نعم.
احنا اولى بالاحترام لنفسنا نعم.
احنا اولى بكل حاجه حلوه لان ده في قراننا وفي ديننا طيب استاذ اسماعيل في في في سؤال اخير ليك كده آه، آه، علمت اولادك التكنولوجيا الى جانب تعليمك ليهم للدعوه الاستخدام الجانب الطيب للتكنولوجيا
انا حضرتك انا بعلمهم اه على قدر ما عندي من من من من علم اللي انا اعرفه اه ف- فبحاول اعلمهم بحاول اديهم ال- كل اللي عندي يعني تسمح لهم يدخلوا على الكمبيوتر تسمح لهم يدخلوا على الانترنت الحاجات دي آه، لا هو في الحقيقه انا ما يعني آه، انا أنا ما عنديش كمبيوتر في البيت اه آه، لكن آه، ربنا ييسر على الامر يا جماعة.
ربنا ييسر لك وعليكم اكيد مش اكيد اكيد مشكلة.
ربنا هييسر لك ان شاء انا الله واهب اولادي يعني نعم.
نعم. بقول ان اولادي اذا كانوا آه، طلعوا حاجه كويسه في المجتمع آه، آه، احمد ابني لما بيقول انا لسه بقى دكتور يا بابا بقول له وتكشف على العيانين المسلمين مجانا اللي مش قادرين يقول لي طبعا يا بابا نعم آه، فدي فدي حاجه كانت دي كبيرة مشاعر طيبة وأكيد إن شاء الله ربنا هيكرمهم إن شاء الله طالما بتربيهم على الخلق التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلق الإسلامي الأمثل طبعا بيقول البر حسن.
إنه نعم البر حسن الخلق آه، من خلال ال- ال- الموقع منهج آه، عايزين نقول يعني اللي عنده تجربة زي التجربة دي أو عايز يدخل على موقع إزاي يكتشف هذا الموقع وإحنا برضو دي نصيحة منك أنت هتقولها للناس إزاي يكتشف هذا الموقع موقع إسلامي صح ولا موقع إن كتير ال- ال- الإنترنت بحر واسع فما نعرفش إيه المدسوس احنا مبتلين في زماننا ده بما نسميه الآن إخوة ال keyboard إخوة ال keyboard ده يعني اللي هو بيدخل يعمل search في جوجل ولا بيعمل search في أي محرك بحثي وهو زي ما بيطلع ويطلع له بقى حاجة ممكن ي- شغفه يخليه يخش على موقع ممكن يكون آه، آه، موقع منحرف بعض الشيء عقديا نعم آه، ال- شغفه واستشرافه يخليه يخوض في بعض الأمور كتير جدا بيخشوا طبعا على البلتوك ويبتدي يعمل مناظرات آه، مع أصحاب الملل هو ما الأخرى عندوش علم مفيش أي حاجة ويبتدي هو ي- ممكن يتلبس عليه آه، يستورد يعني آه.
بالمعنى كده يستورد الشبهات اه يستورد أفكار ويروجها كمان اه يعني اول مره اعرف ان في كذا وكذا ويبتدي يروح يسال ونقعد نقول له انت ليه دخلت في المكان ده انت مش متاهل عشان تدخل في المكان ده فطبعا آه، الفكره الاولانيه اول حاجه كخلق اسلامي ف- فكره الاستشراف نفسها فكره الاستشراف دي مش مطلوبه المطلوب ان انا انهى نفسي عن هوايا آه، تاني حاجة الاستخدام النافع للنت ان انا ابقى عارف انا عايز ايه انا داخل اجيب المعلومة الفلانية آه، فانا محدد قبل ما ادخل انا عايز ايه رقم ثلاثة هو لازم يبقى عنده ثقة تماما انه م- مين ده ما يخشش على موقع مجهول موقع نعم.
مجهول ما يعرفش عنه اي شيء طب زي ناس يعني يميز يعني انا ما كنتش اعرف مثلا تو جنه اللي هيعمله محمد سامي طالب بيجتهد وعمل تو جنه طب اعرف منين ان ده موقع يعني اسلامي مليان ومسنود وموقع اسلامي سليم ولا موقع بيروج للحاجات ال- اول شيء انا اعرف آه، لو قدرت اعرف من وراء الموقع يبقى كويس جدا عشان كده يعني في مواقع ال- المعروفة يبقى والمواقع رقم الكويسة.
واحد ادور على اللي ورا الموقع اللي ورا الموقع اه يعني اعرف ان فلان فده لو موقع الشيخ فلان او كذا ارجع اشوف آه، المفترض ان اغلب المواقع دي بيبقى مكتوب فيها ترجمه للشيخ نفسه واسال هل هذا الشيخ آه، معروف عنه ان هو من اهل السنه ولا ولا عنده فكر م- يعني مش منضبط في بعض الامور نعم.
اعرف المساله دي جيدا تاني نعم.
حاجه آه، برضو آه، من آه، يعني آه، قراءة الموقع نفسه أشوف إيه الأهداف اللي بي- بيروج لها الموقع يعني مثلا آه، موقع دايما يبقى حواليه لجج كثير بيخوضوا في قضايا تخش تلا- تلاقي ساحات حوارية معروفة بال بالشتم والسباب والتجريح والكلام ده آه، المنهج ده اكيد هيبقى فيه عليه علامات استفهام انا دخلت بصيت لقيت لقيت آه، صراعات ومشاكل و... فيعني انوء بنفسي عن هذه بيبقى الأمور.
حاجتين مهمين جدا رقم واحد انه يدور على صاحب الموقع او ال contact us او اتصل بينا ويدور ويحاول يسال عنه ويعرف رقم اتنين يحاول يستشف الاجواء اللي جوه الموقع ويبتدي يعرف هل الموقع بيركز فعلا على حاجات معينه وليه توجهات معينه ولا الموقع بيخدم و- وهو من تعامله القريب يقدر ان هو يستكشف المسألة دي آه، طبعا برضو المعرفة نفسها عن طريق انه يسأل الناس اللي قبليه يعني اللي كانوا بيخشوا على المواقع وي- ويعرف ودي مسألة مهمة جدا ان احيانا كثيرة يبقى في مواقع ممتازة ومحدش عارف عنها اي حاجة آه، فخدمة انه انه يبقى متبادلين اسماء المواقع واظن في ك- كتير جدا من المواقع بيبقى موجود فيها أش- يعني خدمات آه، تبادلية نعم.
فده مهم جدا ان هو يبقى عارفه يعني انا انا عندي تجربه بعض الأس- الحاجات المهمه جدا موقع من المواقع موجود عليه مجموعه من الكتب رهيبه جدا يعني اظن اسمه؟
اكثر من ست- موقع الموسوعه الشامله اسمه المكتبه الشامله والموسوعه الشامله في الموسوعه الشامله وفي صيد الفوائد كمان وصيد الفوائد الفوائد، صيد الفوائد بسم الله ما شاء يعني الله يعني.
مكتوب يعني ال- الموسوعة الشاملة فيها ما أظن دلوقتي 6000 وحاجة كتاب بسم الله ده ما شاء كتاب يعني الكتاب الواحد ممكن يكون موجود فيه مثلا 10 مجلدات يعني كتاب موسوعة ممتازة جدا آه، اللي دلني عليها أحد ال- أحد الشباب على الموقع يعني ما آه.
كنتش عارف إن كمان.
في كذا كذا مم.
إن إن وهكذا آه، موضوع مثلا موقع زي موقع صيد الفوائد موقع مهم موقع زي آه، موقع الألوكة آه، موقع جيد في دي الحاجات اللي هي العلمية احنا عايزين اللي- يكون بيننا وبين بعض ترابط آه، كأخوة مسلمين كدعاة بيدعوا للإسلام عايزين ننقح ال- الشوائب الموجودة في المواقع عايزين نوحد صفنا الأول ونبتدي نرد على الشبهات وندعو آه، ندعو طبعا.
غير المسلمين في البداية هي ال- ف- فكرة في الدعوة كده.
الحقيقة يا شيخاني آه، يعني يعني اللقاء بص- بصراحة الوقت استغرقنا بسرعة وأنا شاكر إنك موجود معنا الحلقة الله ديت يكرمك، جزاك الله خير.
وربنا يعينك في تجربتك الدعوية وإن شاء الله تتابعونا دايما وتكونوا معانا دايما في في في تجاربنا في تجاربنا ال- ال- ال- الدعوية المختصة بالتكنولوجيا وأنا لازلت بقول إن إحنا مش بننادي للتكنولوجيا بشكل يعني لأن التكنولوجيا لها آثار مدمرة بننادي للتكنولوجيا المرتبطة بالدعوة يعني تسخير التكنولوجيا لخدمة دينك وليس العكس آه، شيخ هاني بشكرك شيخ هاني حلمي الداعية الإسلامي آه، وصاحب موقع آه، منهج دوت نت أشكرك في وجودك معنا في تكنولوجيا الدعوة شكرا وجزاك الله كل خير